بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين السنة دي كان تدريبنا في اجتماعنا القلب النقي وحاولنا ننشغل بتدريب خاصة بنقاوة القلب وتعلمنا نقول قلبا نقيا تخلق فيا الله مرات كتيرة وقلنا الواحد ينظف قلبه من ناحية كل الناس ويواظب على التوبة والاعتراف والتناول ويصلي مزامير وصلاة يسوع كتير تغسل القلب ويراجع قلبه دايما على مراية الإنجيل عشان يشوف عيوبه أول بأول وقلنا كلام كتير وفي ناس كتير انشغلت ونقاوة القلب ياخد العمر كله جهاد عاوز أقول لكم بقى عنوان للسنة الجديدة نشتغل عليه سميناه المحبة تحتمل كل شيء 2017 هتبقى على الاحتمال معانا جزء من أسر شهداء البطرسية طبعا هم لوحدهم أيقونة في الاحتمال إنه يكونوا مش قدموا بقى شوية تعب زينا في الخدمة ولا سهرة يحكي ولا شوية صيام لا دول قدموا بناتهم زوجاتهم أمهاتهم أخواتهم ومحتملين من أجل المسيح ومقدمينهم بشكر وطبعا برضو لما تشوفوا المصابين كلهم بدون استثناء اللي مفتح عينه فيهم بيقول أشكرك يا رب ومحتمل اللي حصل بالعذاب بتاعه لأنه بيحب ربنا المحبة هي أساس الاحتمال بتحب تستحمل بتحب ربنا تستحمل عشان ربنا تحب الناس تستحمل عشان الناس لكن حبك قد كده تستحمل قد كده حبك قد كده تستحمل قد كده عشان كده سهل قوي يتقاس الحب الحب ما بيتقاسش عند ربنا بالكلام بالهدايا لا لا الكلام ده صغير انما ربنا بيعرف يقيس الحب كويس قوي والناس غالبا بتعرف تقيس الحب هنعيش في المعنى ده كتأمل عشان بس نفتح يعني نفسكوا على التداريب دي وبعد كده طول السنة نتكلم عن المحبة والاحتمال عشان كل واحد في حياته في حتة كده ايه عاوزة تتصلح نقرأ جزء من اللي قاله القديس بولس يقول المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء ده تدريبنا وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا يعني اللي بيعرف يحب مش هيقع مش هيقع أبدا من حسابات ربنا مش ممكن يفوتوا السم لازم هيدخل السم بس تلاحظوا في كل اللي بيقوله القديس بولس مفيش المحبة الرومانسية مفيش المحبة العاطفية مفيش المحبة المادية مفيش المحبة الشهوانية لا لا مفيش كلام زي كده محبة عندنا حاجة تاني خالص غير اللي بيتقال في الدنيا لأن في واحد بيحب واحد عشان يستفيد منه لا ده مش حب ده خالص مش تبعنا في واحد بيحب واحدة بس بشهوة في واحد بيحب البني آدمين كأنهم ماديات يستفيد منهم لكن هنا تلاحظوا كل الأفعال المرتبطة بالحب هي أفعال في اتجاه الآخر مش لمصلحة اللي بيحب هي لمصلحة المين المحبوب المحبة تتأنى على الآخر ترفق بالآخر المحبة تطلب مصلحة الآخر المحبة لا تحتد على آخر المحبة لا تتفاخر على آخر مين المستفيد دايما من المحبة الآخر اللي قصادك طب وانت انت على طول الخط خسران او مش خسران انت بتدي لكن وانت بتدي خلي بالكم في سر مسيحي مهم وانت بتحب حب مسيحي بيدلق عليك حب ربنا بقدر أكبر يعني وانت بتمارس هذا الحب الرائي المسيحي انت طب ما انت هتخلص هتجيب منين حب لكل البشر ده كلهم مستغلين طيب لا لا ما هو في حاجة بقى في حنفية فوق ما بتقفلش محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا انت جواك روح ربنا والله محبة فجواك كل طاقات الحب الإلهي تغرق العالم كله حب وتفضل عندك زيادة كمان لكن حب الدنيا ده زي كوباية المية يخلص بسرعة من يشرب من هذا الماء ايه يعطش لا المية بتاعت ربنا تجري في بطني أنهار ماء حي تعال نربط بقى الكلام ده بالمحبة أولا في ظاهرة يمكن ده اللي خلاني اختار الفضيلة دي لينا كلنا السنة دي أنه كلنا بقينا ما عندناش صبر ما عندناش احتمال في ظاهرة كده من قلة الاحتمال مثلا تلاقي الشكوى زادت الناس بتشكي كتير طب احنا عايشين في ظروف صدقوني احسن كتير جدا من ناس تانية وفي بلد ظروفها افضل كتير جدا من ظروف بلاد تانية وفي جيل فيه امتيازات وفيه بركات اكتر كتير من الاجيال اللي قبلنا لكن اللي يبص على اهاليه واجداده يلاقي الناس كانت بطبعها حمولة جدعة شكرة ما كانش فيه تكييف ولا كان حد يفكر فيه إنما الناس ما كانتش بتقفقف وكانت الدنيا على قدها بس الناس بتشكر ربنا طول الوقت كثرت الشكوى ده معناه الاحتمال قل لأن الإنسان الحمول المحتمل ما يشكيش وهتلاحظوا لسه هنقول الاحتمال دايما توأم الشكر الشخص اللي يستحمل يشكر واللي يشكر يستحمل واللي بقى يتذمر ما بيستحملش فدي ظاهرة وظاهرة منتشرة كمان ظاهرة تفاقم المشاكل الأسرية يعني البيت المسيحي ده ما كانش يتسمع له حس ده الناس كانت تبص على الراجل المسيحي ومراته كأنهم دول ايه أيقونة الزواج الأدب والاحترام والتواضع والمحبة والمسؤولية في الراجل والخضوع في الست وحاجة كده ايه جميلة النهاردة كترت المشاكل ليه الراجل مش مستحمل مراته والست مش مستحملة جزء يا ستي ما هو في عيوب وهي فيها عيوب والعيال مش مستحملين أهليهم والأهالي مش مستحملة عيالها الله طب أمال اتجوزتوا ليه وجبتوا عيال ليه لو مش هتستحملوا ما هو إذا كنت بتحب يبقى طبيعي تحتمل شريك حياتك وتحتمل أولادك لكن حتى الهدية اللي خدتها من ربنا مش مستحملها طب دي هدية مرة بقول لواحد كده دي هدية قال لي طب أرجعها له لا ما بترجعش لكن طبعا هدية انت خدت مراتك هدية وانت خدت جوزك هدية وانتوا خدتوا العيال هدية ازاي يجي اليوم ان الست تزعق في عيالها وتدعي عليهم مش مستحملة اولادك الهدية اللي خدتيهم من ربنا مش مستحملة جوزك الهدية حتى ما لو كانت في عيوب واضح ان المحبة قليلة عشان الاحتمال قليل ظاهرة قلة الاحتمال مرتبطة قوي بالبحث عن الرفاهية والراحة طبعا دي أنانية على طول اللي دايما عاوز يرتاح ويروق دماغه ده ده شخص بعيد تماما عن المحبة ده شخص ما يعرفش يستحمل لأنه ده عايش عشان نفسه عاوز مزاجه والنهاردة أغلب الناس كده وخلي بالكم العالم بيغذي الحتة دي جدا والميديا وسائل الإعلام بكل صورها بتغذي النفسانية دي اللي هي إيه تبقى مع نفسك بس تبقى بتركز في روحك بس طول الوقت بتركز في نفسك الأنانية دي مخلية الناس عاوزة ترتاح على حساب الآخر كل واحد بيسوق عاوز يسبق طب وحبيبي اللي جنبك ما هو برضه مستعجل زيك واللي بيعدي ده ما هو عنده ظروف وماشي في الحر ولا في البرد وكله عاوز نفسه طبعا دي مخليه العالم ما فيهوش احتمال لحد قلة الاحتمال بتبان كمان في الاستعجال الناس بقت مستعجلة أوي كل حاجة عاوزينها تخلص على طول الاستعجال ده ظاهرة تدل على أنه ما عادش فيه طولة بال ومفيش صبر ومفيش احتمال وفي عصبية على طول ومع الاستعجال في الاستسهال يعني ايه قرش سهل نجيبه طب قرش ده خطية دي سكة غلط بس بدل هيجي سهل ناخده للدرجة دي علاقة سهلة هوائية نمشي فيها يا ابني دي مش علاقة تبني جواز دي مش علاقة دوم دي مش صداقة قوية حقيقية بين حتى ولد وولد ده كلام على الفاضي كده استسهال واستعجال ليه لأن محدش عاوز يحتمل لا الوقت ولا التضحية ولا المجهود ولا المذاكرة ولا الشغل المتعب ولا الخدمة المتعبة كله عاوز كده ايه التكاوي وخلاص أول نوع من الاحتمال هو الاحتمال من أجل الله أرقى نوع من الاحتمال إنك تحتمل من أجل الله مش المحبة تحتمل كل شيء طب عاوز تقول لربنا بحبك يا رب ربنا ما بيضحكش عليه قول له بحبك بس هيسألك أول سؤال استحملت عشاني قد إيه تقول له ما أنت كمان خليت حياتي كلها ملخبطة استحمل إزاي بس أنت بتقول لي بحبك أنا اديتك كام سنة على الأرض 80 90 100 سنة ربنا يديك العمر قلت لك احتملهم عشاني وقصادهم ملايين من السنين راحة أبدية ها قلت لي لا مش مستحمل ليه تديني فقر ليه تديني ظروف قاسية ليه تديني مدير يطلع عيني ليه تجوزني الجوازة دي طبعا هو اللي اتجوز بس يعني هنا يا حبيبي احتمل من أجل الله وعشان تحتمل من أجل الله احتمل التجارب والضيقات ربنا بيدينا ضيقات وتجارب عشان تقول له يا رب يعني قليلة أقل حاجة أعملها لك أشيل صليب وراك بس كده إذا كان ده اللي يخليك تتأكد إني بحبك ده أنا المرض ده هدية منك أحتمله عشان خاطرك يا رب طبعا بقى أنت يعني أنت اللي عملته قليل معايا اديتني حياة أرضية وهتديني حياة أبدية ودفعت ثمن خطيتي بدمك أنا ما استحملش أهلا وسهلا بالتجارب نحتمل النهاردة في ناس كتيرة مش محتملة التجربة ولا الضيقة والناس بقت بتتكلم عن ضيقات لا توضع في قاموس الضيقات مثلا واحد يقول لك الدولار غلي فأنا مرتبي ومرتبه كبير مرتبه كبير مش عاوز أقول عشان ما حدش وبعدين آه ما بقاش بيجيب بيجيب ايه النسكافيه غلي ضيقة بقينا في ضيقة تجربة النسكافيه بقى غالي يا حبيبي حاجة تكسف بجد نقول ايه احنا في القديسين اللي بيستشهدوا دول والناس اللي بتتعذب احتمل من اجل الله عشان ما تقف قدام ربنا يأتي الشهداء حاملين عذابتهم يأتي الصديقون حاملين فضائلهم هتروح السما شايل نسكافيه هتدخل السما شكلك ايه شيل حاجة عليها القيمة كده قول له تعبت يا رب قول له لقيت تعب أقدمه لك عشان أقول لك إني بحبك زيهم الاحتمال من أجل الله الجهاد والسهر ما أجمل الناس اللي بتسهر في الكنايس وتحتمل ما هو النوم حلو لكن بيحتمل السهر ما أجمل الناس اللي بتنقطع في صيامتها ويحتمل قرصة البطن دي شوية ما أجمل الناس اللي بتقف تسبح ولا تصلي بالساعات كان مزامير ولا قداسات بيحتمل من أجل الله بيقدم تعب باختياره مش مجبر عليه محدش بيجبر حد على حاجة بس قدام ربنا هو بيستحمل انتوا فاكرين الصلوات ال ال ال المريحة دي اللي واحد قاعد كده واخد خلوة لكن مش عامل مجهود بطعم الصلاة اللي فيها وجع فيها تعب فيها عرق لا طبعا لا الصلاة اللي فيها تعب دي فيها احتمال من أجل الله فيها حب حقيقي من أجل الله محبة تحتمل من أجل الله متاعب الخدمة استغرب إن في خدام بيدوروا على الخدمة اللي فيها الراحة طب أنت جاي ليه يا حبيبي ما تخليك في بيتك بدل عاوز الراحة هي خدمة بالنسبة لنا مع إنها تعب والخادم الشاطر يتعب أكتر وتدور فين تتعب حتى لو نفسيا مش بس جسديا وماله وبعدين واحد يغيروا له مكانه في الخدمة يتعب طب وماله ما تتعب وتستحمل التعب ايه يعني واحد سمع له كلمة ناشفة في الخدمة طب وماله حبيبي ما تسمع كلمة ناشفة حلو خلينا ايه نستحمل شوية عشان ربنا كم نحتمل من أجل الله ده سؤال مهم لأنه عشان يبقى لنا عين نقول له بنحبك يا رب فندخل السماء يعني لازم نقول له استحملنا يا رب عشانك أو بنستحمل المحبة تحتمل عيوب الناس بصوا ربنا احتماله سهل لأن ربنا طيب طيب قوي وكريم قوي إنما ربنا قال طب بصوا أنا مش هقول لكم احتملوني أنا احتملوا الناس ولادي طب دول ولادي احتملوهم كل الناس ربنا بيبص لهم كأنهم ولاده كلهم بدون استثناء لأنه لا يشاء أن يهلك أحد يريد أن الجميع يخلصون خلق آدم كابنه فكل البني آدمين في نظر الله عاوز يبقوا ولاده بس اللي منهم يقبل طب هل تحتمل عيوب الناس النهاردة تبصوا تلاقوا صدقوني أغلب الحوارات اللي موجودة في كل شيء عبارة عن كلام عن عيوب الناس سيرة الناس طيب في ناس فعلا جهلة طب احتملها لأن عن جهل بيتصرف محدش علمه تقعد بقى تتغاظ وتتنرفز ويمكن تزعق وتجيب وتلخبط في الكلام طب ما تستحمل أخطيت يعني ما أنت في نظر الله جاهل جدا وهو محتملك تماما فاكرين موقف ربنا من نينوى نينوى كان يونان مش بيحبهم مش عاوز يستحملهم بس ربنا قال له أنا حبيبي بحتملهم لأني باصص لهم إن هم إيه لا يعرفون يمينهم من شمالهم عن جهل فالشيطان بيضحك عليهم ووقعهم في الخطيئة صحيح زنا وقتل وفسق وكل حاجة وحشة بس في الآخر جهلا عن جهل ده كله اشفق عليهم يا يونان زي ما أنا بشفق عليهم الشفقة والاحتمال قريبين لبعض احتمل عيوب الناس لأن الناس مش هتقدر تتصلح في يوم وليلة احتمل ضعفات الناس ده في واحد يلاقي مثلا حد كبير مش محتمل طلباته طب ما هو السن غصب عنه طب ما هو المرض غصب عنه طب ما هو النفسية برضه غصب عنها واحد مثلا غلبه الاكتئاب أو غلبه الحزن مش مستحمله ما هو مغلوب من, من ضعفه غلبه القلق خلاص نزعق فيه طول النهار طب ما هو قلقه غلبه طب احتمل احتمل الشخص في قلقه احتمل عيوب الناس في أنانيته الأناني ده غلبان لأنه هو مش عارف يعيش لأنه ما تعلمش يعني إيه يحب اللي حواليه طب احتمله في أنانيته هو اللي خسران هو اللي تعبان لكن أنت هتستفيد إنك تتغاظ منه وتغل منه وتتكلم عليه وتفرك وتحط حدود وتزعق ما أنت مش مستحمل تبقى أنت كمان أناني لأنك عاوز الراحة هو مريح نفسه وأنت مريح نفسك بتبعد عنه احتمل شكاوى الناس ساعات الناس تشكي كتير طيب وانت عايش في بيت فيه شكوى طبعا الشكوى تغيظ كتر الشكاوى تتعب لكن احتمل تصوروا ربنا بتوصل له كام شكوى كل يوم مل ملايين مليارات هو في حد بيكلم ربنا بيشكره يعني ده كل الناس تشكي من اول ال يعني اي حاجه عطلانه في البيت يشكر ربنا للبلد للظروف لمش عارف ايه وربنا محتمل الشكوى مش ولاده ويختار الاستجابة المناسبة في الوقت المناسب المحبة تحتمل كل شيء ما جاش يوم الملائكة قالوا ربنا خلاص زهق وقال لكم كفاكوا شكوى انتم مش قاطع فيكم مش هيسمعكم تاني أبدا ربنا بيسمع وبيطول باله محبة تحتمل أخطاء الناس مش بس العيوب أنا بدي في كده زي برواز للفكرة عشان نعيش فيها السنة دي ربنا يدينا العمر والجهاد احتمل أخطاء الناس ايه يعني لما تتظلم شوية اوكي انا عارف ان اغلبكم ده الظلم والظلم مر بس تكتروا ليه مش المسيح له المجد اتظلم وفي حد اتظلم قد ربنا نفسه طب انت اتظلمت في ايه في موقف فهموك غلط خلاص يعني اتظلمت في قرش زيادة اتظلمت في ورث اتظلمت من اخ اتكبست انه ده بالذات اللي يظلمك اتظلمت انه يعني في حق راح عليك ايه يعني خدت قد ايه حاجات ما كانش ليك فيها بركات ببلاش طب يعني ما تحتمل الظلم ما المسيح استحمل ظلم فوق العقل وكل القديسين احتملوا مظالم شديدة قوي لأن في الآخر في حياة أبدية احتمل الكذب والغش احنا في عالم كذاب لأن رئيس هذا العالم اسمه ايه كذاب وأبو الكذاب فاحنا في عالم كله كذب بيطلع من عينيك ليه ما تحتمله ما انت عارف في واحد بقى يصعب عليه قوي ان حد ضحك عليه او كذب عليه عادي يا حبيبي كل يوم بيضحك علينا من ساعة ما بنصحى من لغاية ما بننام في ضحك الدنيا كلها كذب ليه بتاخدها على أعصابك احتمل قول يا رب اديني حكمة اتعامل مع كل ده لكن ما تاخدهاش كده بزعل المحبة تحتمل محبة تحتمل حتى التجاهل أو الإهمال أو عدم الاحترام افرض الناس ما قدرتكش عملت حاجات حلوة محدش شكر ولا عبر احتمل كام أم احتملت إن عيالها ما يقدروش تعبها لازم كل الأمهات عدت على الإحساس ده كام أب تعب مع عياله فلا وبعدين في لحظة بيحس إن هم خلاص مركزين في حياتهم وناسينه عادي برضه حبيبي عادي أبونا الكبير على طول كده ربنا بيحتمل على طول والناس بتاخد ما بتديش لا بتشكر ولا بتقدر وهو محتمل ما بيوقفش الشمس طلعها كل يوم على أولاده وبيغرق الدنيا مطر وخير وكل المحبة تحتمل الظروف لأنه بيقول المحبة تحتمل كل شيء تحتمل الظروف يعني إيه فقر مثلا كلكم بتخدموا فقراء وشفتم كم من الفقراء اللي هيسبقونا للسماء اللي محتملين ظروف قاسية فعلا وبشكر وكم من الأغنياء المتذمرين الرافضين عشان كده المسيح قال ما أعصر دخول الأغنياء لأن الفقراء أكثر احتمالا وأكثر شكرا بيتكيفوا مع الظروف بيتكيفوا بيعيشوا بإيمان وبصبر و... وبيضحكوا من قلبهم طب احتمل من أجل الله مرض وماله طبيعي الجسم ده ضعيف لازم يمرض في وقت لما يجي لك مرض فرصة تكلم ربنا أكتر وتقعد تشكره وتحتمل احتمل الذل لو جالك ذل من أي ظروف كل الظروف دي مجال للاحتمال مجال للتعبير عن الحب بصوا أحبائي المحبة هي أم الفضائل هي رباط الكمال زي ما سماها الكتاب والمحبة أم الاحتمال لأن المحبة تحتمل إذا اللي عنده حب بيستحمل فلما تلاقي نفسك ما بتستحملش القضية مش في الاحتمال نفسه القضية في إيه؟ في المحبة نقص محبة فأنت مش محتمل لأنك أنت المحبة اللي عندك قليلة إن كانت لربنا أو لأهلك أو للناس أو للخير كل ده قليل فالاحتمال قليل خلي بالك بقى إذا كانت ماما المحبة دي مسيطرة هيبقى مش بس عندك بنتها الاحتمال هيبقى عندك كل بناتها وهم بيمشوا مع بعض ففضيلة الاحتمال دايما ليها اخوات كده متداخلة جدا مع فضائل تانية أول فضيلة أختها قوي الوداعة الشخص الحمول وديع الشخص بقى العصبي خلقه ضيق ما بيستحملش لكن في واحد تلاقيه نفسه طويل لطيف بجد بشوش ما بيزعلش بالساهل ما يغضبش ابدا وتستفزه ما بيستفزش ده تسميه ايه ده وديع وديع ده لانه بيستحمل يبقى قدامه حاجات تغيظ كتير بس هو مستحمل لانه وديع طبعا ربنا يسوع قال تعلموا مني لاني وديع ما تشوفوا المسيح مع اليهود اليهود متعبين جدا وكلامهم بايخ ومستفزين بس هو باله طويل احتملهم لانه وديع فالوداعة صفة مرتبطة جدا بالاحتمال الصبر صفة مرتبطة بالاحتمال لدرجة أن أغلب الناس بتعتبرهم كلمة زي بعض اصبر أو استحمل تقريبا شبه بعض وكلكم عارفين الوعد بصبركم إيه تقتنون أنفسكم يعني مش هتشتري نفسك غير بالصبر لازم عشان تكسب نفسك للسماء لازم تتعلم الصبر والصبر معناه في استحمال فضيلة أخرى كل دول بنات الحب يعني اللي بيحب وديع اللي بيحب بيصبر اللي بيحب حكيم لأنه أنت محتمل لازم يكون عندك حكمة التعامل طيب معايا شخص متعب مطالب ان انا احتمله احتمله ازاي يبقى الحقوني بالحكمة فهمتوا الحكمة بتدخل ليه انا بشتغل في شغلة صعبة مضطر احتمل الظروف القاسية بتاعت الشغل طب احتمل ازاي عاوز حكمة اقول ايه وما اقولش ايه اتكلم ولا اسكت اعاتب ولا بلاش اقرب ولا ابعد ما كل دي اسئله انا محتمل وهحاول احتمل اكتر بس ادوني حكمه عشان اعرف احتمل فهمتوا الفكره فلازم مع الاحتمال يكون في حكمه لانك بتبقى مش عارف تقول ايه وتعمل ايه مع الاحتمال تيجي الصلاه لانه طبيعي انت كانسان تقدر تحتمل اول كام دقيقه بالكتير لكن تصور ضغط على طول بالأيام وبالشهور وبالسنين لا مش ممكن تحتمله لوحدك مش ممكن كطاقة بشرية الضغط العصبي ده يفجرك كان ضغط ناس ولا ضغط شغل ولا ضغط ظلم ولا ضغط كذب لا طبعا انت كإنسان لا يمكن تحتمل ده لوحدك طب الحل ايه الحقني يا رب كل ما بتصلي تلاقي عندك طاقة مش بتاعتك فبتحتمل فوق العادي النهارده بنشوف واحدة مش مستحملة جوزها في عيب قد كده واحدة تانية في نفس العمارة جوزها لا يحتمل وعايشة معاه وراضية وشاكرة وبتصلي وقديسة يبقى الموضوع مش فرق الزوج لا لا ده فرق احتمال الأولانية بتدلع وبتشكي من من عيب صغير البخيل شوية وهم عندهم خير كتير والتاني لا يحتمل بمقاييس كتيرة جدا بس هي التانية محتمله إذا الموضوع مش عيبه إيه لا لا احتمالك شكله إيه محبة كمان تولد مع الاحتمال الرجاء وانت بتحتمل دايما عندك رجاء عشان كده تلاحظوا قال بعدها المحبة تحتمل كل شيء وختمها وترجو كل شيء يعني ايه وانت محتمل شخص صعب لا تفقد رجائك ان الشخص هيتغير وهيبقى كويس طب ده بقاله سنين ايوه ماله هحتمله لغاية ما يتغير هو لسه في أمل يتغير في أمل لأن المحبة ترجو كل شيء طب الظروف ملخبطة وبقالها كتير وأنا محتمل أيوه هفضل محتمل وعندي رجاء هتتعدل برضه تتعدل إيه يا يوسف ما أنت اترميت في السجن واتنسيت خلاص عمرها ما هتخلص الحكاية قال له لا لا أنا محتمل السجن وهتتعدل وجاله اليوم اللي خرج من السجن وبقى رئيس وزراء فمع الاحتمال يجي الرجاء والرجاء لا يخزى طول ما انت بتحتمل لازم تكافئ بان ربنا بيسمع لك اخر حاجه اختم بيها كيف نقتني الاحتمال وده طبعا هياخد مننا بقى مش المره دي مره تانية اول حاجه تعالوا نشخص نفسنا انا قليل الاحتمال وكل واحد يعرف الحته المجال اللي ناقصه فيه احتمال اصل مش كل واحد زي التاني في واحد ما بيحتملش الدوش طب يلا هنشتغل على دي في واحد ما بيحتملش المرض نشتغل على دي في واحد ما بيحتملش حماته لازم هنشتغل على دي ولازم تعرف الحتة اللي شغال فيها الموضوع بالنسبة لك كل واحد له جزء كده ضعيف فيه شخص نفسك انت مش بتحتمل ايه في واحد يقول انا احتمل اي ظروف بس ما احتملش الناس لا لازم تستحمل الناس لازم فلازم تعرف انت مفيش حد فينا بيحتمل بشكل مثالي كلنا ناقصنا حاجات شخص نفسك عشان تعرف هتجاهد في ايه هتعالج ايه بالظبط الحاجة التانية أهم قاعدة في العلاج دايما فكر نفسك قد إيه المسيح احتمل لأجلك ودي آية بقى صريحة دي وصية كتابية تمشي قوي مع موضوعنا السنة دي تفكروا في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه كل لما الناس تدوس عليك أو الظروف تدوس عليك بص بص على المسيح فكر فيه كويس شوف احتمل قد إيه عشانك احتمل 30 سنة من الغلب على الأرض وثلاث سنين من الغلب في الخدمة وكام ساعة عذاب يفوق إدراك وإحساس أي إنسان كل ده كان ليه عشانك تفكروا في الذي احتمل طب بيستحمل ليه عشان بيحبنا وكان يوفر علينا التعب ده كله احتمل من الخطأ مقاومة لنفسي مثل هذه لألا تكل يعني طول ما انت باصص على المسيح اللي بيستحمل مش هتكل في الاحتمال هتقول نستحمل تاني ماشي يا رب حاضر نشيل تاني وتخور لا مش هتخور هتكمل المشوار للآخر فكر نفسك كمان ربنا يسوع استحمل أخطائك أنت قد إيه يعني أنت متغاظ إنك قلت الكلمة عشر مرات ما اتعملتش طب كده بيني وبينك ربنا في كلمة قالها لك كم مرة ما عملتهاش هتلاقي عشر مرات ده إيه ده عشر مرات في اليوم واحد أنت زعلان إن أنت قلت رأيك كذا مرة ما حدش خد بيه يا أخي احتمل ده ربنا قال كتير قوي وأنت مطنش لما تفكر ان ربنا بقى مش احتمل بس في صليبه وتجسده وألامه على الأرض محتمل في التعامل معاك يوميا احنا بنوعد ربنا قد ايه وما بنعملش طب انت بيصعب عليك ليه واحد اداك كلمة وما التزمش ما انت عملت كده مع ربنا 100 مرة ومستحملك يصعب عليك قوي ان واحد يعني تجاهلك يا اخي ده انت بتتجاهل ربنا بالايام والشهور بتتجاهل وده ربنا وربنا محتملك لو فكرت ربنا محتمل منك قد ايه صدقني كل الناس هيبقوا على قلبك كده حلوين قوي وسهلين قوي وهتقول دايما انا اتقل واحد في الناس دي كلها ده اللي يشيلني يشيل جبل فكر نفسك ان في ناس حملها اتقل كتير قوي من حملك لو انت عندك حمل علاقات معينه او ظروف معينه أو ضيقات معينة أو متاعب حتى في خدمتك أنت ما تعرفش حد محتمل أكتر منك أنت هتلاقي نفسك مرفه جنب ناس تاني صدقوني لأنه أنت لو رحت مستشفى واحدة من المستشفيات هتلاقي كل كيس فيه اللي أصعب منه طب أنت أساسا ماشي على رجليك بره المستشفى يعني أكيد في ناس حملها أصعب كتير أوي فلما تلاقي نفسك ضاق ومش مستحمل فكر لا لا لا ده في ناس مستحملة أكتر مني أضعاف أضعاف في واحدة مش محتملة إنه ابنها ما بيسمعش كلامها يا ست اشكري ربنا في أمهات تاني حملها أصعب أوي وانت فاهمه لكن هنفضل نزعق منه مش بيسمع الكلام استحملي شوية فكر نفسك في بركات الاحتمال دايما فكر نفسك بأن ده تدريب للسنة أن المحبة تحتمل والاحتمال له بركة الاحتمال ده له أجر ده الباب الضيق ده اللي بيدخل على السماء ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة طريق الاحتمال كرب طبيعي الباب الضيق متعب طبعا لكن هو ده اللي بيدخل على السماء آخر حاجة بجد عشان تحتمل صلي كتير لأنه كل ما هتتشد وانت بتجاهد في الاحتمال هتلاقي مش قادر هيجي لك وقت مش قادر تحتمل ده ما قالوش معنى غير حاجة واحدة بس تجري على ربنا ملهاش حل تاني يا رب مش عارف اعمل ايه طيب ما تطلعش بره محدش يسيب بيته محدش يسيب التجربه لا ما تطفش تفضل في نفس الأزمة دي بس تجري على ربنا وتقول له صبرني اديني نفس من عندك شيل معايا طيب اسندني عشان أقدر أكمل المشوار فالاحتمال هيخليك تصلي والصلاة هتخليك تستحمل وبالتالي انت طول ما انت بتصلي هتلاقي ان حملك هين ده اللي قاله المسيح تجد ان نيري هين وحملي خفيف لإلهنا كل مجد وكرامة